السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم أدينا داخلين على الحبيب المصطفى بكل أدب وهدوء وسكينة وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم دخلنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان عنده خباب بن الأرت والحديث رواه البخاري خباب بن الأرت كان بيعذب عذاب شديد جدا في مكة هو وكتير من الصحابة مش هو لوحده طبعا في يوم من الأيام جابوا خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه وعروا جزء كبير من جسمه اللي فوق وراحوا حاطينه على نار أطفئت وأصبحت زي الفحم فنيموه بظهره على الفحم ده لحد ما الفحم ده عمل حفر في ظهره وما انطفأ الفحم إلا بودك شحم ظهري يعني شحم ظهره راح دايب فهو اللي طفى الفحم فمن شدة العذاب رايح خباب بن الأرط رضي الله عنه وأرضاه للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال عنه سبحانه وتعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم فراح له خباب بن الأرط بيشتكي له بيقول له يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا خباب بن الأرط ما طلبش حاجة حرام بيقول له يا رسول الله انت دعائك مستجاب لانك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فادعي ربنا ان ربنا ينصرنا ويصرف عنا البلاء والعذاب دوت ماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأت الحديث ده أول مرة من أكثر من 30 سنة قلت أكيد طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هيقوم في ساعتها ويقول اللهم انصرهم اللهم اعف عنهم اللهم تجاوز عنهم اللهم ارفع عنهم البلاء إنما النبي ما عملش كده صلى الله عليه وسلم النبي غضب وزعل قوي وقام وقال له لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها ثم يؤتى بأمشاط الحديد أمشاط بس من حديد فيمشط ما دون لحمه إلى عظمه بيمشط جسمه كده بأمشاط الحديد فينزل اللحم من على الجسم ولا يبقى إلا العظم ثم يؤتى بالمنشار فيوضع عند مفر- مفرق رأسه فيشق نصفين ما يصده ذلك عن ديني الكلام دوت ممكن ييأس خباب بن الأرد كأن النبي بيقول له هو اللي انت شفته ده حاجة ده كل اللي حصل فيك ده ولا يساوي حاجة بالنسبة للي كان بيحصل للرجل ممن كان قبلكم من أهل الإيمان والتوحيد لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه حتى يبث الأمل في قلبي قال والذي نفسي بيدي ده بقية الحديث والذي نفسي بيدي لا لا لا, لا يتمن الله هذا الأمر قال له والذي نفسي بيدي ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون شاهد ان في الوقت ده يا جماعه كان في عذاب شديد جدا بيسلط على اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لدرجة إن في كتير من الصحابة طبعا اللي هاجر للحبشة وبعدين رجع ولقى العذاب اشتد أكتر فراح مهاجر تاني ثم بعد ذلك منهم من هاجر إلى المدينة المنورة من شدة العذاب اللي كان بيتعرض ليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل ومن شدة الأذى الذي كان يتعرض له سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم في الوقت دوت نزلت سورة البروج ت- ت- يعني عشان تسلي الصحابة وتربط على قلوبهم و- و- وتواسيهم بان اذا كنتم انتم بتتاذوا واذا كنتم انتم بتتعذبوا ففي امم تانية قبليكم كانت بتتعذب وتؤذى وقصة ال- وقصة سورة البروج وضحها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم وضحها في قصة أصحاب الأخدود عشان كده في قصص الرسول هنتناول النهاردة إن شاء الله قصة أصحاب الأخدود إيه حكاية قصة أصحاب الأخدود أقول لك بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود إن كان في ملك في ذلك الوقت طبعا زمان بقى الكلام دوت كان يعني في الأمم السابقة كان في ملك اسمه ذو نواس ذو نواس ده كان ملكا ظالما وكان كافرا بالله سبحانه وتعالى بل وفوق ده كله يا جماعة كان بيدعي إن هو إله يعبد من دون الله وكان بيقول للأمة بتاعته للبلد بتاعته للشعب بتاعه بيقول لهم أنا الله فلما تعبدوا الله يبقى تعبدوني أنا لأن أنا الله أنا إله الكون فهم من شدة خوفهم ومن شدة العذاب اللي كان بيسلط عليهم ومن شدة الأذى اللي كانوا بيشوفوه للأسف الشديد رضخوا وقالوا له فعلا أنت الله وبدأ الملك يرسخ المعنى ده في أذهانهم من خلال من خلال ساحر كان متقن جدا للسحر كان الساحر ده كان عايش مع الملك وكان ملاصق لح- للملك وكان عايش معاه في نفس القصر بتاع الملك الساحر ده كان بيعمل أعمال سحرية وكان بيحاول بقدر الإمكان يلبس الناس آه، آه، يلبس على الناس الباطل ويقلب الباطل حقا ويقلب الحق باطلا إلى غير ذلك من الأشياء وبيحاول بقدر الإمكان أنه يقنع كل الناس أن فعلا الملك دوت هو إله الكون هو الذي يعبد وهو الذي يستحق العبادة وهو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يشفي وهو الذي يحيي وهو الذي يميت كان بيبث في الناس هذه المعاني والناس من شدة العذاب ومن شدة الأذى ومن شدة الخوف اللي كان في قلوبهم كانوا بيذعنوا ويسكتوا ويقولوا أيوة فعلا هو ده الإله وخلاص يعني وشارين دماغهم يعني فالمهم في يوم من الأيام يا جماعة زي ما بيقولوا كده ايه دوام الحال من المحال الساحر دوت فضل شغال مع الملك وفضل يسحر له وي- ويعمل له كل اللي هو عايز له وعايزه ويهيئ له الدنيا كلها والجو العام حواليه كله ان هو يقنع الناس كلها ان الملك دوت اله من دون الله سبحانه وتعالى وحاشا لله وان هو الذي يستحق ان يعبد وان يلجا اليه المهم تمر الايام والساحر ده سنه بعد سنه بعد سنه وعايش على الباطل وعلى الضلال ده وحضراتكم عارفين ان السحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات والحديث رواه البخاري ومسلم اي من السبع المهلكات التي تهلك صاحبها في النار ان لم يتب ويرجع الى الله سبحانه وتعالى والساحر علشان يقدر يتمكن من السحر لابد ان يكفر بالله عياذا بالله ليه لانه عشان يسحر لابد ان هو ي- يلجا الى الشياطين وي- وينفذ كل اوامرهم لو امروه عياذا بالله ان هو يذبح ذبائح ويتركها لهم وينذرها للشياطين لابد ان يفعل لو امروه عياذا بالله ان هو آه، آه، عياذا بالله يقول كلمات كفريه او يقول آه، بعض الطلاسم الكفريه يقولها طاعه للجن وقد يامروه باشياء فوق ذلك بكثير عشان يقدر ان هو عياذا بالله يكون ال- الجن بي- بيسمع له ويطيع وكلما واحفظ الكلمه ديت وكلما ازداد الساحر كفرا بالله كلما ازداد الجن طاعه للساحر كل ما الساحر ي- يكفر بربنا سبحانه وتعالى عياذا بالله ويزداد كفرا بالله سبحانه وتعالى يزداد الجن طاعة لذلك الساحر الساحر تمر بيه الايام وبدا يكبر سن في سن لحد ما وصل لسن كبير جدا وبدا بقى يخرف وبدا مش قادر يركز في شغله فقال له ايها الملك اني اريد ان تاتيني بغلام كي اعلمه السحر عايز يقول له انا كبرت في السن ومش هقدر اكمل معاك ولابد ان انت تجيب لي غلام عشان اعلمه بقى السحر اللي انا بعمله طول السنين الطويله دي كلها لان انا لو مت وما بقاش عندك ساحر محدش هيقدر يقنع الناس ولا حد هيقدر يسحر للناس ولا يقنع الناس ان انت اله ولا ان انت ال- الاله الاعظم ولا ان انت المفروض ان انت اللي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى فهات لي غلام طب اشمعنى طلب غلام ليه ما قالوش هات لي شاب كده قوي ولا اي حاجه لانه عايز غلام صغير والغلام ده سنه كده لا يتجاوز تسع سنين هيعلمه السحر وزي ما حضراتكم عارفين ان التعليم في الصغر كالنقش على الحجر لما يحفظ الطفل الصغير ده حضراتكم عارفين ان افضل سنوات مثلا لحفظ القران والطفل صغير لسه بقى ذهنه ما فيهوش لا مشاكل ولا آآ آآ آلام ولا أحزان ولا بيفكر في أي حاجة ذهنه فاضي وما فيهوش أي مشاكل كل اللي بيعمله في حياته بياكل ويشرب ويلعب وإذا كان بيذاكر وخلاص ما عندوش أي مشاكل حياتية فبالتالي الذهن فاضي والعقل ما شاء الله لسه ما زال فارغ فتقدر ان انت تملاه بالخير ده وتقدر تملى القلب ده بالخير ولذلك تجد كتير جدا من الاولاد الصغيرين اللي بيحفظوا القران ست سبع سنين ثمان سنين عشر سنين بالكتير تلاقي ما شاء الله خاتم القران الشاهد في الموضوع انه قال لي هات لي غلام صغير اعلمه السحر طيب كان المفترض يا جماعه واحد راجل كبير في السن ممكن يكون بلغ مثلا 80 سنة أو 90 سنة المفترض بعد العمر ده كله وانت عايش عياذا بالله في السحر والكفر ده كله والطلاسم الكفرية واللجوء إلى الجن والكفر بالله سبحانه وتعالى المفروض تقول ايه انا كبرت في السر في السن بقى وخلاص رجلي جوه ورجلي بره وخلاص الدنيا من فاتة ارجع الى الله سبحانه وتعالى واتوب الى الله ده كان المفترض يعني لما قرات الروايه دي من سنين طويله جدا قلت اكيد الساحر ده هيقول له يا ايها الملك انا خلاص كبرت في السن ومش معقول هفضل طول عمري في الباطل دوت لابد ان انا ارجع لربنا سبحانه وتعالى لعل وعسى يمكن يغفر لي ويسامحني ويتوب عليا فارجع لربنا سبحانه وتعالى الغريب في الموضوع ان الساحر اصر ان السحر يستمر من بعده عشان يكون كل اللي هيعمله ده في ميزان سيئاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة يا خبر أبيض تخيل حضرتك عشان كده أطيب حاجة أو أفضل حاجة إن الإنسان يوم ما يموت تتقفل صحيفته أو تكون مفتوحة بس بالخير مش بالشر تخيل حضرتك ان في انسان ممكن يوم ما يموت خلاص تتقفل الصحيفه لا خير ولا شر تتقفل على اللي فيها سواء كان فيها خير او فيها شر وفي انسان عياذا بالله يوم ما يموت الصحيفه بتاعته تفضل شغاله بالشر يكون سن سنه سيئه يكون نشر فكر معين يكون نشر معاصي معينه يكون نشر الحاد معين ويفضل يستمر كل من يعمل بهذا وكل من يقرأ هذا وكل من يسير في هذا الطريق في ميزان سيئاته وتوصل له سيئاته في القبر وهو مدفون وفي إنسان ثالث ربنا يجعلنا وإياكم منهم يوم ما يموت الصحيفة بتاعته تفضل مفتوحة بالخير إنسان سن سنة إنسان سن سنة حسنة إنسان علم الناس خير ترك للناس دروس علم طيبة أو كتب طيبة او علمهم سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم او دل الناس على الخير او كان سبب هدايه مثلا خمسه سته ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فالخمسه او السته دولت كل ما يصلوا كل ما يصوموا كل ما يذكروا ربنا وكل ما يقراوا قران وكل ما يعملوا اي خير في الدنيا دي كلها لابد أن يكتب في ميزان حسناتهم وميزان حسنات من دلهم على ذلك وهو في قبري لأن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله لما تدل الناس على الخير كانك فعلت هذا الخير تماما بل ان انت ممكن بالنيه فقط ممكن بنيتك فقط بس تكون صادق النيه لو نويت ان انت تعمل خير حتى لو ما عملتوش يكتب في ميزان حسناتك كما ثبت الحديث اللي رواه احمد والترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الدنيا لاربعه نفر رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا باعلى المنازل والرجل الثاني بقى قال ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا عالم بس فقير يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو صادق النية يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل الأولاني عالم وعنده فلوس ما شاء الله بيبني مساجد ويغفل يتامى ويعمل خير ويزوج يتيمات وبيعمل خير كبير جدا ما شاء الله الثاني عالم بس فقير فبيقول يا ليت عندي مثل ما عنده فافعل مثل ما يفعل النبي بيقول فهو صادق النيه فهما في الاجر سواء هذا بعملي وهذا بنيتي يبقى ممكن بالنية أتحصل على خير كبير جدا نرجع بقى للساحر فالساحر دوت جه قال للملك ائتني بغلام صغير كده بس عايز يكون أذكى غلام موجود في المملكة كلها قال له خلاص ماشي بدأ الملك يكلم الوزراء والحاشية بتوعه دوروا لي على أذكى غلام في المملكة طب دي هنعرفها إزاي طبعا لم يذكر في الحديث لكن ممكن يفهم يفهم كده من بين ثنايا السطور ان هندور على اذكى غلام في المملكه اكيد هتتعمل مسابقه مسابقه في حاجه معينه يعني مثلا بيكون فيها اختبار ذكاء فاكيد مثلا عملوا مسابقه وتقدم لها مثلا مئات الاولاد الصغيرين وبعد المس... بعد المسابقه وشافوا اجابات ده واجابات ده وشافوا مثلا او اختبرهم يعني من خلال المقابله الشخصيه اكتشفوا ان هذا الغلام هو اذكى غلام جيء بهذا الغلام ودخلوا به على الملك فالملك قابلوه قال له يا بني انت من النهارده هتتعلم السحر على يد هذا الساحر الكبير ساحر المملكه اللي هو اقرب واحد الى الملك الساحر دوت كبر في السن يا ابني وهي وخلاص مش قادر يكمل معايا فهيعلمك السحر لحد ما تتعلم كل حاجة في السحر وتعرف الملك طلباته ايه وعايز ايه ويطلب منك ايه وايه المفروض الدور اللي انت هتقوم بيه مع الملك وفي الوقت دوت الساحر ده خلاص ياخد اجازة ويطلع المعاش وانت بقى هتبقى الساحر الخاص بتاع الملك وشوف بقى لما تكون الساحر الخاص بتاع الملك شوف الهدايا وشوف الفلوس وشوف المكانة وكفاية ان انت بقى تكون اقرب واحد للملك طلباتك تجاب والدنيا كلها تعمل لك الف حساب وحتى أسرتك تتفاخر بيك ويتبني لك مكان جميل بقرب الملك أو تعيش مع الملك في القصر بتاعه وتجيب أسرتك تعيش معاك وتعيشوا أجمل عيشة وأجمل حياة ويبقى ليك مكانة اجتماعية وبرستيج في المجتمع وتبقى ماشي في أي مكان محدش يقدر يتعرض لك ولا حد يقدر يبص لك لأن أنت في النهاية أنت ساحر الملك فمحدش يقدر يتكلم معاك بل بالعكس ده كل واحد عايز ان هو يطلب اي طلب من الملك فعلى طول هيتقرب ليك انت عشان انت تشفع له عند الملك فهتبقى مكانتك عظيمه جدا بدأ الغلام الصغير ولسه غلام صغير عنده تسع سنين بدأت الأحلام تدور في دماغه هبقى قريب من الملك وهبقى مشهور جدا ويبقى معايا فلوس وليا مكانة اجتماعية والناس كلها تحبني والناس تحاول تقرب لي عشان انا آه، اشفع لهم عند الملك في اي حاجه يطلبوها يا دي مكانه عظيمه جدا بدا الغلام يحلم بالموضوع دوت ليل ونهار حد ما راح لاهله واستشارهم في الموضوع وكلمهم قال لهم الملك طلب مني كذا وكذا وكذا وانا المطلوب مني ان انا خلال يوم او يومين ابدي رايي وانا طبعا ما اقدرش ارفض لان لو رفضت الملك ممكن يقتلني ولو وافقت فالخير كبير بقى اللي هيحصل لي من فلوس لشهره لقرب من الملك لكذا لكذا لكذا حاجات كتيره جدا جدا هتكون مميزات لا تخطر على قلب بشر طبعا اسرته ما كانش فيها عقيده ولا فيه ولا في ايمان عياذا بالله لان الكل كان بيعتقد ان الملك ده هو الاله الذي يعبد من دون الله سبحانه وتعالى وافقوا جدا وفرحوا ايه اللي حصل بعد كده ده اللي احنا هنعرفه ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا لحضراتكم قبل الفاصل ان الغلام راح لأسرته عشان يستشيرهم يا ترى اشتغل ساحر عند الملك طبعا الاستشارة كانت عبارة عن تحصيل حاصل انه في النهاية مش هيقدر يعصي امر الملك لان الملك اللي بيعصاه بيتقتل في ساعتها لكن هو جابها بصوره جميله كده لاسرته اكيد طبعا قال لهم يعني اطمنوا انا لما هشتغل ساحر عند الملك اكيد طبعا هيبقى في اموال كتيره جدا واكيد في هدايا كتيره جدا وهتتحسن احوالنا وهتشوفوا الخير بقى اللي جاي وكل واحد فيكم عنده احلام هنحققها كلها وبالتالي يعني الخير هيعود علينا كلنا المهم رجع الغلام للملك وقال له يعني انا تحت امرك من دلوقتي اعتبرني الساحر بتاعك فالملك طبعا ما كان منه الا انه راح بيه للساحر وقال له انا بوصيك بالغلام ده اذكى غلام موجود في المملكه كلها وتم اختياره بصعوبه شديده جدا لحد ما لقينا لك اذكى غلام في المملكه بدا الساحر طبعا يجلس مع الغلام وبدا يطمنه ان السحر ده امر بسيط جدا وهتتعلمه بسهوله وما تخافش ولو لقيت فيه شويه امور معقده في الاول اطمن بعد كده هتتعود عليها وهتبقى سهله جدا بالنسبه لك بس انا عايزك تركز معايا وعايزك تحفظ كل كلمه ب- بقولها لك وعايزك تحفظ كل حركه بقولها وعايزك دايما تكون في خدمه الملك وغير طبعا الكلام ده كله مش وارد في الحديث لكن انا متخيل مثل هذه الاشياء فعشان كده بقول لحضرتك ممكن يكون ده اللي حصل وممكن ما يكونش حصل ممكن كلمتين فقط من الساحر قالهم له بدا الغلام فعلا إيه، يعني يذعن قوي لامر الساحر وبدا يسمع منه وبدا يتعلم وبدا ي- يدندن وراه وب- طبعا الساحر طبعا بيقول طلاسم كلها كفريه عياذا بالله وكلمات ممكن تكون مش مفهومه وافعال ممكن تكون غريبه جدا والغلام ما كان منه الا انه عمال فقط يعني بي بيقول اللي هو بيقوله وبيفعل زيه بالظبط وبيعمل اللي هو بيعمله علشان خاطر إن هو يتعلم السحر لانه عما قريب هيكون ساحر الملك والساحر الكبير دوت هيدركن على جنب وخلاص هيبقى الغلام دوت هو الساحر الرسمي لهذه المملكه الكبيره ويكون رجل او او يكون هو الغلام المقرب جدا لهذا الملك. بدا الغلام يتعلم وكل يوم يتعلم ويروح لاسرته يقعد معاهم رفض طبعا يقعد في ال- في القصر لانه مش قادر يستغنى عن اهله فبدا يروح للساحر منذ الصباح الباكر يفضل طول النهار قاعد مع الساحر يتعلم معاه واي وقت الاكل طبعا بياكل بيشرب و و بيتمتع وكل يوم هدايا وكل يوم فلوس وكل يوم عطاءات وكل يوم يحس ان هو اصبح قريب جدا من الملك وكل يوم الملك يعدي عليه ويثني عليه ويسأل الساحر ها ايه الاخبار يا ترى الغلام بيتعلم كويس قال له ده ما شاء الله كل يوم ما شاء الله الدرس اللي بياخده ما شاء الله بيحفظه يعني و- وكذا وكذا المهم فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان تمر الايام وبعدين الغلام في لحظه من اللحظات كان معدي وطبعا الطريق كان طويل جدا من بيت اسرته لحد قصر الملك كان مسافه بعيده جدا طبعا ما كانش فيه عربيات ما كانش فيه تاكسيات وما كانش فيه تكاتك حتى المهم فكان بيمشي على رجليه مسافه طويله في لحظه من اللحظات ربنا يقدر امر معين خدوا بالكم من حاجه الملك والساحر والحاشيه كلها والملا والوزراء وكل الدنيا دي كلها ارادت ان هي تصنع من الغلام الصغير ده ساحرا عياذا بالله بعيدا عن الله سبحانه وتعالى قريبا من الملك والله سبحانه وتعالى مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى وجل جلاله اراد امرا اخر اراد ان الغلام ده يصبح مؤمنا مسلما موحدا وفوق ده كله يكون داعيه الى الله سبحانه وتعالى والله غالب على امره ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن اللي ربنا هيريده هو اللي هيكون وإرادة البشر لا يمكن أبدا أن هي تغلب إرادة رب البشر سبحانه وتعالى فعشان كده ربنا أراد أمر والساحر أو الملك ده أراد أمر تاني خالص الملك والساحر والدنيا كلها والقصر والحاشية والوزراء وكل دول أرادوا أن هم يصنعوا منه ساحرا كافرا لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يصنع منه مؤمنا مسلما موحدا داعية إلى الله سبحانه وتعالى واللي ربنا بيريده هو اللي هيكون الغلام ماشي من بيت أسرته ورايح للساحر كالعادة كل يوم يروح للصبح ويرجع بالليل فماشي وبعدين في السكة تعب شوية فحب يقعد يستريح ربنا يقدر سبحانه وتعالى ان كان في رهبان عايشين في الزمن ده لكن كل الرهبان اللي كانوا موجودين كانوا مثلثة لم يكونوا على التوحيد كان في راهب واحد فقط كان هو الوحيد اللي على التوحيد وعلى الإيمان لكن كان بيخاف من الملك وكان يخاف ان الملك يعرف عنه اي حاجه فكان واخد صومعه لنفسه كده بعيده وعلى جنبه لوحدها كده وقاعد لوحده يعبد ربنا سبحانه وتعالى ويذكر الله ويصلي ويعبد ربنا ويصوم ويذكر ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الايام ربنا يقدر ان الراهب نسي يقفل الباب بتاع الصومعه في اللحظه ديت ربنا يقدر ان الغلام رجليه تتعبه طب ما الغلام بيروح المشوار ده كل يوم اشمعنى تعب هنا في اللحظه دي قدر ربنا سبحانه وتعالى ربنا اللي بيقدر الأشياء ويسبب الأسباب الغلام ده لازم يكون مؤمن وموحد لو فضل مستمر مع الساحر ده هيطلع ساحر كافر عياذا بالله وهيكفر بالله ويستعين بالجن عياذا بالله ويبدا يقنع الناس ان هم يعبدوا هذا الملك من دون الله سبحانه وتعالى لكن ربنا عايز ان الملك ده او يريد ان الغلام دوت ان هو لازم يكون موحد طب هيبقى موحد ازاي في وسط الجو الملوث ده بالشرك عياذا بالله فربنا يقدر اسباب معينه راهب والرهبان كانوا كتير جدا وكلهم كانوا مثلثة لكن ده الوحيد اللي موحد فربنا يقدر ان الغلام يعدي من الطريق بتاع الراهب ده ويقدر تاني ان الراهب ينسى باب الصومعة مفتوحة ويقدر لتالت مرة ان الغلام رجليه تتعبه تتعبه فيقعد امام الصومعة جلس الغلام امام الصومعة ما يعرفش دي بتاعت مين فقعد قدامها عشان يستريح شويه ويريح رجليه وبعدين يكمل مشواره ويروح لحد الملك عشان يتعلم على ايدين الساحر قدر ربنا سبحانه وتعالى الغلام قاعد يستريح وفجاه سمع صوت حد بيتكلم كلام جميل قوي ومريح قوي عمال بيقول لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى يا رب اغفر ذنوبي يا رب تقبلني يا رب أدخلني جنتك يا رب سامحني يا رب ثبتني حتى آخر لحظة في حياتي يا رب أمتني على التوحيد والإيمان كلمات جميلة فالغلام بيقول مين اللي بيتكلم كده فبص لقى الباب مفتوح ولقى رجل كبير جدا في السن والحيطه بيضة فخاف يخش لحسن يكون الراجل دوت يكون ممكن يأذيه ولا حاجة أو يكون راجل بيقول كلمات معينة ومش عايز حد يطلع عليها فمشي وراح للساحر فبدا الساحر يقول له طلاسم كفريه وكلمات طبعا ما حدش فاهمها ومش عارف ايه وكلام بقى الطلاسم فبدا الغلام يعني يفكر كده ويقعد يعني يوازن بين ما بين الاثنين ايه الكلمات الكفريه ديت وايه الطلاسم السحريه ديت اللي انا بسمعها في حين ان الراجل الثاني اللي هو الراهب اللي انا عديت قدامه النهارده كان كلامه جميل قوي عمال بيقول لا اله الا الله انا ما اعرفش مين الله وعمال بيقول يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب احسن ختامي يا رب دخلني جنتك يا رب ارضى عني كلمات جميله قوي ومفهومه المهم الغلام قال خلاص ما تفكرش بقى في الامرين خليك بقى في الموضوع اللي انت فيه بقى والهنا اللي انت فيه وبعدين فجاه لقى الملك جايب له شويه هدايا ومدي له رزمه فلوس فبدا ينسى الموضوع الاولاني خالص وخلاص الدنيا عدت خلاص المهم الغلام رجع بيته بعد ما خلص الحصه الكبيره بتاعه الساحر ورجع بيته لما رجع بيته في اليوم الثاني فجأة برضه حصل له نفس المشكلة رجليه وجعته وقدام برضه نفس الصومعة بتاعة الراهب فراح قاعد وربنا برضه يقدر للمرة الثانية إن الراجل الراهب ده ينسى باب الصومعة مفتوحة وبدأ يردد الكلمات الجميلة كلمات التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله بدأ يقول كلمات جميلة فالغلام راح داخل عليه وبكى وقال له أشهد أن لا إله إلا الله فالراهب اترعب قال له من أنت؟ قال له أنا ساحر الملك أنا الساحر الجديد اللي اختاروني علشان أتعلم وأبقى ساحر الملك أنا عايز أعرف أنت مين قال له أنا راهب موحد بس خايف إن الملك يعرف طريقي فقاعد هنا في الصومعة لوحدي ولكن ربنا قدر إن أنا نسيت باب الصومعة مفتوح اوعى تقول لحد عليا قال له اطمن مش هقول لحد عليك بس انت عمال بتقول لا اله الا الله وخلتنا اقول اشهد ان لا اله الا الله هو مين هو الله قال له الله الذي خلقنا ورزقنا واسبغ علينا نعمه ظاهره وباطنه ربنا سبحانه وتعالى اللي ادانا نعمه السمع والبصر ونعمه الفؤاد ونعمه العقل ربنا اللي اكرمنا في هذه الدنيا ربنا ربنا قعد يعدد عليه نعم ربنا سبحانه وتعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها سبحانه وتعالى فبدأ يكلمه عن التوحيد وبدأ يعلمه من هو الله سبحانه وتعالى وبدأ يدله على التوحيد والإيمان وبدأ كل يوم يديله دروس فالغلام راح للساحر بدأ يكره شغلانة السحر وبدأ الساحر يشعر ان الغلام متغير وبدأ الملك يشعر ان الغلام بدأ يكون متغير في ايه يا ابني مفيش حاجة طبعا ما يقدرش يقول لهم انا عديت على راهب لان الراهب اه يعني اخذ عليه القسم والعهد ان اوعى تدل حد عليا لان لو الملك عرف ان في واحد موحد وما يعب- ما بيعبدوش وبيعبد ربنا سبحانه وتعالى في لحظتها هيقتله فما تكونش يا ابني سبب قتلي وما تكونش سبب البلاء دوت فالغلام ما قدرش يتكلم قال ما فيش لا شايفينك متغير ابدا شويه مشاكل في البيت شويه اي حاجه قالها المهم ربنا يقدر سبحانه وتعالى بقى الغلام فرحان جدا بلقاء الراهب وكانه لقى كنز عظيم جدا فبدأ يعمل إيه؟ كان هو لما قابل الراهب ده مرة واحدة وكان المرة اللي قبلها سمع كلمات لكن عدى فبدأ يعمل إيه؟ بقى في الرايحة وفي الجاية لازم يعدي على الراهب ويخش عليه ويقعد معاه ويتكلم معاه ويتعلم منه كل يوم درس عن الإيمان والتوحيد وعن كيفية شكر ربنا وكيفية عبادة ربنا سبحانه وتعالى وكيف ي- يكون قريبا من الله وكيف يفوز برضا الله سبحانه وتعالى بدأ كل يوم يتعلم دروس على يد هذا الراهب وكان الراهب ده كان إنسان زاهد في الدنيا مش عايز حاجة من الدنيا خالص كان يدوب يعني ممكن يعمل ساعات بسيطة جدا على قدر القوت ثم يجلس في الصومعة ليل ونهار يعبد ربنا يصوم النهار ويقوم الليل ويذكر ربنا سبحانه وتعالى ويوحد ربنا سبحانه وتعالى فالغلام وهو راجع بقى يعدي على الراهب فبالتالي بقى يتأخر على أسرته على أهله فلما يرجع لأهله كانوا يضربوه والصبحية لما يجي رايح للساحر كان يعدي على الراهب فيقعد عند الراهب شوية وينسى نفسه لأن القعدة حلوة وجميلة وقاعد بيسمع كلمات التوحيد والإيمان فكان ينسى نفسه فلما يروح للساحر طبعا ميعاده مثلا مع الساعه 7 يلاقي نفسه عنده الساحر ايه الساعه 9 فيقوم الساحر ضربه فبدا كل يوم يتضرب عند الساحر ويتضرب عند اهله كل ده ليه لانه بيعدي على هذا الراهب الطيب فلما راح في اليوم الثاني شكى للراهب قال له ما انا كل يوم بعدي عليك واقعد معاك شويه فلما بروح للساحر بيضربني ولما برجع برضه بعد عليك فبالتالي برضه بتأخر على أهلي وعلى أسرتي فبرضه هم كمان بيضربوني فكده بتضرب كل يوم مرتين بسبب إن أنا بعد عليك أعمل إيه؟ فما كان من الراهب إلا إنه قال له هقول لك على حاجة جميلة قوي لو رحت للساحر وقال لك إيه اللي أخرك؟ قول له إن أهلي هم اللي أخروني اتأخرت عندهم كانوا عايزيني في حاجة فأنا اتأخرت ولما تروح عند أهلك قول لهم الساحر هو اللي أخرني كان في درس طويل النهاردة وأنا بتعلم السحر وبكده محدش يقدر يقرب لك طب واحد ممكن يسألني سؤال ويقول هو يا شيخ محمود ينفع إن الراهب الجميل دوت الراجل الموحد ده يعلم الغلام الكذب لا طبعا ده مش بيعلمه الكذب لأن نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم لما تكلم عن مباحات الكذب أخبر أن مباحات الكذب ثلاث أنواع الكذب على الأعداء في الكذب على الأعداء أن عدو عايز يعرف أخبار بلدي أو عايز يفتني في ديني أو أو فلو طلب معلومة لازم أكذب عليه علشان ما يفتنيش أو عشان ما يقصدش بلدي بسوء النوع الثاني الكذب في الإصلاح بين المتخاصمين اتنين متخاصمين فأنا عايز أصلح ما بينهم فبالتالي يجوز إن أنا أكذب أروح لفلان أقول له والله ده فلان بيحبك وفلان بيعزك وفلان وفلان وأروح للتاني أقول له نفس الكلام عشان أصلح ما بينهم يجوز هذا بل يستحب طيب والنوع الثالث الكذب على الزوجة بس في أمر واحد فقط في الأمور العاطفية زوجة حاسة إن زوجها ما بقاش يحبها زي زمان فبتقول له بتحبني يا ابو فلان لا طبعا بحبك يا خبر ابيض وهل عندك شك في الموضوع دوت فلما يكون كده ولو انه بيكذب بس بيجبر بخاطرها وعشان ما يزعلهاش فبالتالي بيجبر بخاطرها عشان الحياه كمان تستمر ما بينهم هما الاثنين دي المباحات الثلاثه ين- يندرج هذا الموضوع على ايه بقى الكذب على الاعداء لان الملك والساحر الاثنين عايزين الغلام يبقى يبقى ساحر فهم كده اعداء انهم بيعادوه في عقيدته في توحيده وايمانه بالله سبحانه وتعالى فلما عمل كده ارتاح بقى يروح للساحل يقول له اتاخرت ليه يقول له اتاخرت عند اهلي كانوا عايزيني في موضوع يروح لام لاهله وامه وابوه يقولوا له اتاخرت ليه يقول لهم اخرني الساحر كان عايزني في حصه اضافيه عشان اتعلم السحر وبكده نجا من هذا ال- الامر وهذه المشكله المهم في يوم من الايام ربنا يقدر سبحانه وتعالى ان الغلام وهو خارج طبعا الغلام دوت كان ربنا كرمه جدا وكان ربنا جعله سبب في شفاء المرضى وابراء الاكمه والابرص انسان ولد اعمى الغلام يحط ايده على عينيه ويقول بسم الله اللهم رد عليه بصره فربنا يرد عليه بصره يلاقي واحد مريض باي مرض حتى لو كان من الامراض المستعصيه يحط ايده على مكان المرض ويقول بسم الله اللهم انت الشافي فاشف هذا المريض فربنا يشفيه فالناس كلها عرفت خبر الغلام بقى ما شاء الله بقى كل اللي عنده مشكله اللي عنده مرض اللي عنده يروح للغلام دوت وباذن الله وبتقدير الله وبرحمه الله وفضله كان ربنا بيجعل الغلام ده سببا في شفاء هؤلاء الناس وكانوا الغلام الحقيقه كان يسند الامر لله سبحانه وتعالى كل اللي يجي له يقول له انا عندي مرض يقول له بص انا لا اشفي انما يشفي الله سبحانه وتعالى الله هو الشافي فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك فبدأ يستثمر حاجة الناس للعلاج في أن هو يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وده اللي عمله سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما دخل السجن ودخل معاه اتنين السجن الشاب رجلين الشابين اللي كانوا معاه في السجن فكل واحد فيهم في يوم من الايام او في ليله من الليالي كان نايم فراى رؤيا فحب ان سيدنا يوسف يؤولها سيدنا يوسف كان داخل في قضية صعبة جدا ومع ذلك هم لما شافوا وجه سيدنا يوسف قالوا له إنا نراك من المحسنين لأن فعلا وجه سيدنا يوسف أو وجه أي إنسان مطيع لله سبحانه وتعالى يبدو عليه سمت الإحسان بفضل الله سبحانه وتعالى فقالوا له نبئنا بتأويل يعني أنا شفت كذا وأنا شفت كذا فأنت نبئنا بتأويل الرؤى سيدنا يوسف ما اولهم ما اوللهمش ال- ما اولش الرؤيه لكل واحد منهم بسرعه انما عمل ايه بدا يدعوهم الى التوحيد وبدا يدعوهم الى عباده الله والى توحيد الله سبحانه وتعالى قبل ما ايه قبل ما يأول الرؤيه بعد ما عرفهم التوحيد والايمان و بدأ يأول لهم الرؤية عشان يستثمر حاجتهم في ان هو يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وده اللي عمله الغلام كان أي واحد يقول له أنا عندي مرض يقول له طب تعالى يقعد معاه عندك إيه؟ يقول له عندي كذا يقول له شوف انا لا اشفي انما الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى فان امنت بالله سبحانه وتعالى دعوت الله عز وجل فشفاك فبدا كل واحد آه، آه، يعني يجي للغلام دوت ويؤمن بالله سبحانه وتعالى ثم الغلام يدعو الله عز وجل فالمولى عز وجل يشفي هذا الرجل لكن كان بيقول له دايما خلي الامر في السر اوعى تقول لحد لان لو الملك عرف بامري انا ممكن اتقتل المهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى تحصل مفاجأة كبيرة جدا في حياة هذا الغلام يعني خلته بقى يثبت على الحق أكتر وأكتر إيه اللي حصل ده اللي هنعرفه ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقفنا عن عند عند إن الغلام ده حصل له مفاجأة كبيرة جدا في حياته كانت سبب ثباته على الإيمان وعلى التوحيد وكانت سبب إن هو يعرف مين اللي على الحق هذا الراهب الموحد ولا الساحر الذي يكفر بالله سبحانه وتعالى ويقنع الناس ان هم يعبدوا الملك من دون الله سبحانه وتعالى هو خارج من بيته فلقى الناس كلهم متجمعين على ناصية الشارع اللي هو عايش فيه والناس متجمعين وخايفين جدا واقفين مش عارفين يعملوا ايه فقرب منهم وسألهم في ايه فهم طبعا عارفين الغلام ان الغلام ده صاحب كي- خير كتير جدا على الناس ديت وصاحب فضل عليهم بعد الله سبحانه وتعالى ان هو سبب شفاء امراضهم كان سبب لكن المولى عز وجل هو الذي يشفي سبب شفاء امراضهم وسبب حاجات كتيره جدا في حياتهم فقالوا له ده في اسد طبعا في روايه مسلم قال آه، النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بدابه دابه لم يوضح انما في روايه الطبراني في الكبير بسند صحيح ان الدابه دي كانت اسدا تخيل حضرتك غلام صغير عنده حوالي تسع سنين وفجاه معدي لقى الناس متجمعين في ايه يا جماعه مش عارفين نعدي ونروح اشغالنا نروح حياتنا ليه قالوا له في اسد واقف على ناصيه الطريق ماذا صنع الغلام؟ الغلام صغير عنده تسع سنين يعني ايديه قد كده ايديه صغيره خالص مسك حجر صغير على قد ايده ونظر الى السماء وقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه يقول له يا ربي لو كان امر الراهب افضل عندك من امر الساحر انا عايز اعرف النهارده مين اللي افضل عندك يا ربي عشان اتبعه هل هو الساحر دوت ولو ان انا مش مطمن له ولا مستريح له بس هل هو الساحر افضل من الراهب ولا الراهب افضل من الساحر فيا ربي وعشان كده الغلام اصلا كان محب جدا للراهب فعشان كده قدم الراهب قبل الساحر قال له يا رب اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه ما قالوش يا ربي خلينا اقتلها لانه معروف ان الغلام ما يقدرش يقتل اسد بل الرجل الكبير ما يقدرش يقتل اسد فالغلام سمى باسم الله سبحانه وتعالى ومسك الحجر الصغير ده ضربه في الاسد فسقط الاسد ميتا بالله عليك بالعقل كده هل ممكن غلام صغير عنده تسع سنين يمسك حته حجر صغير قد كده يضربه في الاسد فالاسد ينزل ميت على طول كده طبعا لا يمكن ده حتى لو كان حجر كبير لا يقتل الاسد امال ايه اللي حصل هي كرامه من الله سبحانه وتعالى اكرم الله عز وجل بها هذا الغلام علشان يعرف مين اللي على الحق ومين اللي على الباطل عشان يثبت عشان اول حاجه هو توكل على الله فثمرة التوكل إن الطلب اللي هو طلبه ربنا بيلبيه له ثمرة من ثمرات التوكل. الحاجة التانية ان هذا الغلام محتاج ان هو يثبت اكتر فربنا سبحانه وتعالى يسر له قتل الاسد عشان يثبت قلبه على الايمان وعلى التوحيد والكرامه كما عرفها اهل العلم هي امر خارق للعاده يجريه الله عز وجل على يد ولي من الاولياء والولي ليس مذكورا بالاسم وانما مذكور بالصفه قال جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولم يقل فلان وفلان وفلان وإنما قال الذين آمنوا وكانوا يتقون بالإيمان وبالتقوى تكون وليا لله سبحانه وتعالى يبقى أي واحد في الدنيا ممكن يكون ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى المهم الغلام لما ضرب الحجر الصغير ده في الأسد فسقط الأسد ميتا طبعا الناس كلهم بدأوا يعرفوا قدر هذا الغلام وبدأوا يسمعوا منه كلمة بسم الله أول لما جه يضرب الأسد سمعوا منه كلمة بسم الله فبدأوا يشعروا إن القوة كلها عند الله الذي يعبده هذا الغلام وطبعا ناس كتيرة كانت عارفة إن الغلام ده بيعبد الله لأن هو كمان دلهم على الله لكن قال لهم خلوا الأمر سر ما بيني وما بينكم طبعا اللي امنوا على ايده اعداد بسيطه جدا الناس المرضى فقط انما بقيه الامه كلها ما زالت على الكفر وما زالت كلها بتعبد الملك من دون الله سبحانه وتعالى مش الغلام وراح رايح تتخيل هيروح فين طبعا معروف هيروح للراهب عشان يبشره بالبشرة الجميلة فدخل على الراهب وقال له يا سيدي حصل كذا وكذا وكذا ولقينا أسد في الطريق وحصل كذا وكذا وبعدين أنا قمت ماسك حجر وقلت اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة فمات الأسد بحصايا صغيرة بطوبة صغيرة فالراهب وهو الراهب المعلم الاستاذ اللي علم الغلام دوت التوحيد والايمان وعلمه ازاي يعبد ربنا سبحانه وتعالى وازاي يقرب من ربنا و فهو قال له يا بني انت اليوم افضل مني طبعا ده تواضع شديد جدا من الراهب لان هو اصلا استاذ الغلام فكيف يكون الغلام افضل من استاذه فقال له اي بني انت اليوم افضل مني بس خد بالك بقى ما دمت وصلت للمرحله الايمانيه العاليه ديت ان انت تتوكل على الله وتسمي باسم الله وتمسك حجر صغير تضرب بيه الاسد فيموت الاسد فخد بالك بقى ستبتلى لان الانسان كلما ازداد ايمانا بالله كلما ازداد البلاء عليه مين اللي قال كده سيد ولد ادم صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على قدر دينه فان كان في دينه رقه خفف عليه من البلاء وان كان في دينه شده انسان ما شاء الله ايمانه قوي اشتد عليه البلاء حتى يمشي على الارض وما عليه من خطيئه ما شاء الله اشتد عليه البلاء فيغفر له ويكفر عنه كل سيئاته وكل ذنوبه واثامه حتى يمشي على الارض وليس عليه ذنب واحد ولا خطيئه واحده بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمهم فقال له فان ابتليت قال له ما دمت وصلت يا ابني للمرحله الايمانيه العاليه دي ما شاء الله عليك فخد بالك ستبتلى البلاء هيصيبك هيصيبك تاكد من كده لكن ان ابتليت يا بني فلا تدل علي. عايز يقول له انا دلتك على الخير ده كله وعلمتك التوحيد والايمان وعلمتك ازاي تعبد ربنا وازاي تطيع ربنا فبالله عليك ما يكونش جزائي ان انت تكون سبب ايذائي لأن الملك لو عرف إن أنا اللي بعلمك الإيمان والتوحيد صدقني أول حاجة يعملها هيأذيني وهيقتلني وأنت ما يرضكش إن أنا أتقتل وأنا راجل كبير في السن لا أتحمل هذا العذاب فما كان من الغلام إلا أنه خلاص أعطاه الوعد إن لا يمكن أبدا أدل عليك لو في يوم من الأيام ابتليت المهم الغلام راح للملك كالعادة وبدأ يتعلم السحر ولكنه بدأ يتعلم لمجرد فقط انه يداري على نفسه عشان ما حدش يعرف ان هو امن بالله سبحانه وتعالى عشان ما يتقتلش ويتجاب الراهب فيتقتل هو كمان فبدأ يروح عشان لو ما راحش للملك ولو ما راحش للساحر هيقولوا له بدأت ما تجيش ليه؟ اكيد في حاجه حصلت هيقول لهم امنت هيقتلوه وقبل ما يقتلوه هيقول لهم مين اللي خلاك امنت؟ هيقول لهم الراهب فيجيب الراهب فيتقتلوا هما الاثنين. فبدأ الغلام يروح للملك ويروح للساحر ويتعلم على ايده وهو طبعا متضايق جدا ومش طايق ومش عايز يكمل معاه لكن كان هكذا المهم ربنا يقدر سبحانه وتعالى ان في يوم من الايام كان في واحد جليس للملك جليس الملك ده يعني اقرب واحد للملك يعني بلغه العصر نائب الملك او المستشار الرسمي للملك او اقرب واحد من الحاشيه واحد من خواص الملك لكن الرجل دوت حصل له مشكله كبيره جدا هو كان مقرب جدا للملك وكان الملك بيعتز جدا برايه وكان بياخد رايه في جميع الامور تقريبا ولكن قدر ربنا سبحانه وتعالى اصيب بمرض ما فكان النتيجه ان هو فقد بصره اصبح الرجل ده اعمى وهو من المقربين للملك وطبعا بدأوا يبحثوا عن أدوية وعن أطباء وعن وعن وطبعا الملك مش ممكن يستخسر في الجليس بتاعه أكيد طبعا جاب له أمهر الأطباء وأفضل الأطباء وأكيد جاب له أفضل الأدوية لكن قدر ربنا سبحانه وتعالى إن جليس الملك فضل زي ما هو أعمى المهم بدأ طبعا الإنسان لما يبتلى بأي مرض شديد بيبدا يدور يمين وشمال ويسال ويقول للناس حد فيكم يعرف مثلا طبيب كويس حد فيكم يعرف علاج للموضوع دوت حد فيكم لازم هيسال كل يوم لانه مبتلى وتعبان فبدا يسال يسال يسال فقالوا له خد بالك ده في غلام بس ما قالولوش ان الغلام ده هو الساحر بتاع الملك او اللي بيتعلم السحر لسه قالوا ده في غلام بيشفي المرضى ويبرئ الأكمه ويرد البصر للناس اللي فقدت أبصارها ويعمل ويعمل ويعمل ولو واحد عنده برص عياذا بالله في بقعة كده في الجلد يمر- يمرر إيديه عليها ويقول بسم الله فيشفى من البرص قال لهم طب خلاص دلونا عليه آه، ودوني ليه قالوا له طب تعالى خد معاه كمية هدايا غالية جدا جدا وهي دي اللغة اللي بيتكلموا بيها اللغة اللي بيتكلموا بيها هي المادة والفلوس وال... والألمظات والساعات و و والكلام ده كله فخد له كمية هدايا غالية جدا وكلها من الذهب وذهب بها إلى الغلام وبعدين خلى الناس اللي معاه المساعدين بتوعه لانه طبعا ده جليس الملك اكيد معاه حرس اكيد معاه حاشيه اكيد معاه طبعا ما شاء الله يعني حاجه كده فاول ما وصل عنده الغلام في المكان بتاعه فقال لهم حطوا الهدايا قال له ما ها هنا قد جمعت لك كل الهدايا ديت هتبقى ملكك في لحظه لو شافتني من العمى طبعا الغلام بدأ ينظر للهدايا ويبتسم لأنه مش محتاج حاجة هو كفاية عليه إيمانه بالله سبحانه وتعالى الإيمان لما يكون بيوقر في القلب كده والإنسان يحس كده بشيء من الطمأنينة والراحة والسعادة ربنا سبحانه وتعالى بيقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله فالإنسان لما يشعر بالراحة والسعادة ديت من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فالسعادة الحقيقية في الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله وسعه يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة قالوا ما هي يا إمام قال إنها جنة الإيمان إبراهيم بن آدم رحمه الله رحمة واسعة يقول والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف أبو سليمان الداراني يقول والله إن أهل الليل في ليلهم أهل قيام الليل ربنا يجعلنا وإياكم من أهلها قال إن أهل الليل في ليلهم ألز من أهل اللهو في لهوهم وإنه لتمر بالقلب ساعات وهو بيصلي قيام الليل حتى أجد فيها ساعة من السعادة ما لا يعلمه إلا الله حتى أقول لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة إنهم لفي سعادة عظيمة فأعظم شيء في الدنيا وأعظم نعمة نعمة الإيمان بالله سبحانه وتعالى فالجليس جليس الملك قال له الغلام ما ها هنا قد جمعت لك كل اللي انت عايزه بقى تحت امرك خد بالك الذهب والالمازات دي كلها وكل الهدايا دي وفوقها كمان واللي انت عايزه كمان إيه اللي هتطلبه بس بشرط ان انت تشفيني من العمى فما كان من الغلام إلا أن نظر إلى هذا الجليس فقال إني لا أشفي أحدا وإنما يشفي الله الله هو الذي يشفي سبحانه وتعالى فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك فقال هذا الصوت أعرفه من أنت؟ فالناس الحاشيه اللي حواليه قالوا له ده ده الغلام الجديد اللي بيتعلم السحر على يد الساحر هو ده اللي هيبقى ساحر الملك الجديد فقال اه بقى انت اللي بتتعلم السحر والان بتعلمني ان انا لو امنت بالله وتركت الملك وما عبدتوش ربنا هيشفيني قال له ايوه قال له طب ازاي ربنا يشفيني هو مش ربنا هو الملك اللي انا جالسه قال له لا ده الملك دوت انسان ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا والدليل على ذلك لو عايز دليل بقى خد الدليل لو كان هو اله مش انت طلبت منه يبحث لك عن اطباء عشان ي- يعالجوك قال له اه طلبت كتير جدا وجبنا افضل اطباء عشان يعالجوني قال له ما لك- لو كان هو اله ولو كان هو رب ولو كان يملك كل هذه الاشياء ما كان هو شفاك بنفسه قال له اه صحيح صحيح لو كان اله ما بدل ما يدور على الاطباء ما كان هو بنفسه يشفيني قال له عرفت ان هو مش اله قال له عرفت ان هو مش اله قال له طب اعمل ايه دلوقتي انا عايز اخلص من العمل اللي انا فيه تعبت نفسي اشوف قال له صدقني لو امنت بالله دعوت الله فشفاك فما كان من جليس الملك الا ان قال للغلام فماذا اصنع حتى اؤمن بالله قال تقول خلفي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فما كان من جليس الملك إلا أن ردد الشهادة خلف هذا الغلام الصغير وآمن بالله سبحانه وتعالى ما كان من الغلام إلا أنه خده في حضنه وبدأ يبكي من شدة الفرح ثم رفع يديه إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وقال اللهم اشفه واذهب عنه العمى ثم مسح على عينه وسمى باسم الله سبحانه وتعالى وما هي الا لحظه حتى رد الله عز وجل على هذا الجليس عينيه رد اليه البصر الراجل بقى في شده فرحته بدا يقبل الغلام وبدا يحضنه وبدا يشكره وقال له لا تشكرني انما اشكر الله سبحانه وتعالى واسجد بين يدي الله شكرا لله سبحانه وتعالى انا ما شفيتك انما الذي شفاك هو الله سبحانه وتعالى وإن بقيت على إيمانك بالله ستظل هكذا وإن كفرت بالله وعدت مرة أخرى لتعبد الملك ستعود مرة أخرى كما كنت وفي هذه اللحظة لن أستطيع أن أدعو لك ولا لحظة واحدة جليس الملك قال له طيب انت من حقك بقى تاخد الهدايا دي كلها قال له والله ما فعلت ذلك الا لله فخذ هذه الهدايا بارك الله فيك انا ما فعلت ذلك الا لله لا اريد الا فضل الله والا رحمه الله سبحانه وتعالى طبعا تخيل حضرتك الفرحه كميه الفرحه اللي كانت عند جليس الملك الرجل بقاله سنين طويله وهو اعمى لا يبصر لا يجد الا ان فلان يقود الى آه، الطعام فلان يقود الى آه، إنه مجالسه الملك فلان يقود الى مكان ف- فعذاب شديد جدا لا يستطيع ان هو يطعم نفسه ولا ان هو يشرب ولا ان هو يخرج ولا انه يتحرك الا لازم يكون معاه حد يحركه لانه ممكن يتحرك في مكان ما ياخدش باله فيقع في حاجه فيموت فكان في عذاب شديد جدا فجأة روح على البيت وخلى الحاشية اللي كانت معاه تنصرف إلى القصر وثم دخل على زوجته وأولاده فأول ما شافوه فرحوا جدا طبعا إيه اللي حصل فقال لهم أنا يعني بقالي سنين طويلة بدور على علاج لعيني عشان أخف وربنا قدر سبحانه وتعالى ان انا اروح النهارده عند الغلام اللي بيتعلم السحر في قصر الملك فاكتشفت ان هو بيدعو الى الله سبحانه وتعالى فقال لي يعني انا طبعا جمعت له هدايا كبيره جدا وعرضتها عليه رفض ياخد اي حاجه وقال لي كل اللي انا عايزه ان انت تؤمن بالله سبحانه وتعالى فان امنت بالله دعوت الله عز وجل فشفاك فدعوت ف- فامنت بالله سبحانه وتعالى فاذا بالغلام يرفع يديه ويقول يا رب اللهم اشفي اللهم اشفيه واذهب عنه العمى فدعا الله عز وجل لي فشفاني الله سبحانه وتعالى فدعا أسرته فآمنوا بالله سبحانه وتعالى يا ترى إيه اللي هيحصل بقى ما بين الجليس الملك وما بين الملك لما يروح ويقابله في القصر ويا ترى هيحصل إيه للغلام مع الملك ويحصل إيه للراهب مع الملك وإيه نهاية القصة وايه اللي يحصل في القصه الجميله دي ده اللي احنا هنعرفه في الحلقه القادمه ان شاء الله اسال الله عز وجل ان يغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين يا رب في هذه اللحظة المباركة فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين اللهم أغث إخواننا في ليبيا وأغث إخواننا في مصر وأغث إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين اللهم احفظنا يا رب واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم إنا نسألك شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته